انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ببساطة ومن غير تعقيد هتعرف أكتر عن صحتك وجسمك عشان محدش يفرض عليك رأي بالعافية في كل حلقة من حلقات برنامج بالعافية هتعرف معلومات كتير عن صحتك استنوني أنا دكتورة دينا عبد الرحمن في برنامج بالعافية على تسعينات FM
بالعافيه مع دكتور دينا عبد الرحمن كل يوم ثلاث الساعه 10 الا ربع على تسعينات FM
مساء الفل على مستمعي راديو تسعينات أف أم وأهلا بيكم في أولى حلقات برنامج بالعافية مع دكتورة دينا عبد الرحمن تقدروا تسمعوني كل يوم تلات الساعة عشرة إلا ربع مساءً عالم الصحة والتغذية في تعقيدات كتير قوي في خلافات كتير قوي وخناقات كتير وكل يوم يطلع علينا ناس تقول لنا حاجة عكس اللي احنا كنا سامعينها منهم دكاترة محترمين وفعلا فاهمين في اللي هما بيتكلموا فيه ومنهم ناس طالعة بتهبد على الله حكايتهم سمع له معلومتين فطالع بيحاول يفرضهم علينا بالعافية بس ده مش هيوصلنا لأي عافية وحتى لما بنيجي نسمع لدكاترة أوقات بنلاقيهم برضو بيقولوا كلام عكس بعضه مش قلة علم على قد ما هم ممكن يبقى كل واحد فيهم بيتبع مدرسة مختلفة وبيستند على أبحاث مختلفة إحنا في حلقة النهاردة بقى هنبعد خالص عن الدوشة دي والخلافات دي وهنروح حتة بعيدة كده أو بمعنى أصح خمس حتت بعيدة إحنا دلوقتي عايزين إيه؟ إحنا عايزين نعيش أعمار طويلة وبصحة كويسة طيب ما نروح نشوف الناس اللي عاشت أعمار طويلة وبصحة كويسة عملوا إيه؟ هنعمل حاجة كده المهندسين بيقولوا عليها reverse engineering هندسة عكسية احنا هنروح للنتيجة وبعد كده هنشوف أسبابها أو إيه اللي تسبب فيها ايه بقى الخمس اماكن اللي احنا اللي انا قلت لكم ان احنا هنروح لهم النهارده دول حاجه اسمها blue zones المناطق الزرقاء ايه المناطق الزرقاء دي هي عباره عن مناطق حوالين العالم الناس بتعيش فيها أعمارهم بتتعدى ال سنة ومش بس فكرة إن أعمارهم بتتعدى ال سنة لأ دول بيعيشوا بصحة كويسة يعني بتلاقي الناس في تمانينات وتسعينات من عمرها لا عندهم زهايمر ولا عندهم خرف ولا عندهم أمراض قلب ولا بقى الأمراض المزمنة اللي هي متعارف عليها بتيجي مع العمر دي لا سكر ولا ضغط ولا بياخدوا أدوية ولا حد بيسندهم ولا هم في دار مسنين والأماكن دي أصلا تقريبا ما فيهاش دار مسنين من كتر ما الناس هناك مش محتاجة ايه هم بقى الخمس مناطق الزرقاء اللي حوالين العالم واحدة منهم في اليونان في إيكيريا في اليونان ومدينة سردينيا في إيطاليا نيكويا كوستاريكا أوكيناوا في اليابان ولوما ليندا في أكتر مكان فاجئني وهو كاليفورنيا أمريكا ليه فاجئني ان في مكان في امريكا اصلا الناس أع- يعني اعمارها طويله وصحتهم كويسه لان امريكا اكتر بلد صدرت لنا اكتر عادات غير صحيه من ال junk food بقى وال snacks وكل ده متصدر لنا من عندهم اصلا فكره ان هم جواهم مجتمع هرب بقى من كل ده وعايش عمر طويل وكمان بصحه كويسه في بلد اصلا نسبه السمنه فيها من اكتر البلاد في العالم فده كانت حاجه مثيره جدا للدهشه ليه اصلا سموها مناطق زرقاء بمنتهى البساطه العالم اللي اكتشف المناطق دي هو عالم ايطالي اسمه جياني بس هو العالم ده كل ما كان يلاقي منطقه ما ت- يعني ال- نسبه السكان اللي بيعدوا فيها 100 سنه كتير كان بيعلم عليها في الخريطه بالقلم ازرق فمن هنا طلعت مناطق الزرقاء ببساطه جدا ومن غير تعقيد وفكره ببساطه من غير تعقيد دي تطغى على طباع الناس دي والخمس مناطق دول هنتعرف النهارده على نظامهم الغذائي شكله عامل ازاي وكمان ال lifestyle والعادات اللي بيمارسوها بشكل يومي عامل ازاي عشان يوصلوا للأعمار دي في صحة كويسة كل ده بعد الفاصل ما تنسوش تشاركونا آرائكم واستفساراتكم على 01000 427 894 فاصل ونرجع لكم
داوي المجروحين غنوة بتونس سكاته بكرة ناس مطمنين عاللي جاي لسه في حياته التداوي المجروحين غنوة بتونس سكاته بكرة شمس بيعلى نورها في كل ناحية ناس بتطلب رزقها من بدري صاحية ناس مناها يعوضوا كل اللي فاتهم بكرة خير وخير كتير بكرة ناس مش عايزة غير عيشة دافية وضحكة صافية فرحة وخيوط من الأمل بكرة عيد ماهوش بعيد حلم تبنيه ألف إيد وسط ليل مر وطويل بكرة نور بدر اكتمل بكرة خير وخير كتير بكرة ناس مش عايزة غير عيشة دافية وضحكة صافية فرحة وخيوط من الأمل بكرة عيد ماهوش بعيد حلم تبنيه ألف إيد وسط ليل مر وطويل بكرة نور بدر اكتمل بكرة خير كتير بكرة ناس مش عايزة غير عيشة دافية وضحكة صافية فرحة وخيوط من الأمل بكرة عيد ماهوش بعيد حلم تبني ألف إيد وسط ليل مر وطويل بكرة
ورجعنا لكم تاني في بالعافية شرحنا يعني ايه مناطق زرقاء وايه اللي بيميز الناس اللي عايشة في المناطق دي السؤال بقى نبقى زيهم ازاي هم عملوا ايه عشان يبقوا كده طيب لما جم درسوا المناطق الزرقاء دي درسوا حاجتين أساسيين بياكلوا ايه وايه العادات اللي بيمارسوها بصفة يومية والحقيقة في موضوع الأكل ده الأهم من بياكلوا ايه هو كان ما بياكلوش ايه مفيش أي حاجة مصنعة بياكلوها مفيش أي حاجة معلبة بتتاكل كل الأكل طبيعي سواء كان بقى حيواني أو نباتي مفيش آه، supermarkets محطوط فيها المعلبات والكلام ده خالص مفيش سكر بي- بي- بيعوضوه بإيه؟ بيعوضوه بالعسل هو ده اللي بيحطوه على مشروباتهم هو ده اللي بيحلوا بيه مفيش الحاجات اللي هي بتبقى سكر مستخبي اللي هو زي ايه زي الكاتشب والمايونيز والمستردة والحاجات اللي احنا بنحطها على الاكل حتى اصلا لو الاكل نفسه صحي بنحط عليه احنا الحاجات دي ونبوظها خالص آه السلطات اللي بيتحط عليها صوص معين برضو دي بتبقى اغلبها سكر فالاماكن دي ما فيهاش الكلام ده خالص طب بيعوضوه بايه آه زيت زيتون طحينه آه التوم الليمون كل الكلام ده بيتعمل منه آه، sauces ونكهات بتحلي الاكل عندهم جدا بس من غير كل المواد المضره اللي احنا بناخدها بصفه يوميه مفيش supplements ال supplements اللي هي بتتباع لنا دلوقتي على ان احنا ما نعرفش نعيش من غيرها هم ما عندهمش الكلام ده مفيش بقى يلا ال multi supplement اللي انا لازم اخده كل يوم ايه ده انت اكيد عندك نقص فيتامين دي فلازم ناخد الفيتامين دي وخلافه مفيش الكلام ده الناس دي عايشه اعمار تاني بتتخطى ال 100 سنه من غير supplements ومن غير ادويه بشكل عام طب فكره بقى ان هم بيعيشوا من غير supplements دي بيغطوا احتياجاتهم الغذائيه ازاي من نظام غذائي متوازن نظام غذائي متوازن يعني بياكلوا كل المتاح في الطبيعه بروتين سواء كان نباتي او حيواني آه، بياكلوا كربوهيدرات عادي مفيش بقى حاجه ان هو انا همشي على نظام غذائي مفيهوش آه، كاربز خالص مفيهوش نشويات خالص بياكلوا الدهون الصحيه عادي آه، بما فيها الدهون الحيوانيه عادي جدا لقوا كمان ان هم بياكلوا مكسرات كتير ومكسرات غنيه بمضادات الاكسده وفيتامينز ومعادن كتير لقوا كمان ان هم بيشربوا اعشاب كتير قوي وده بيساعد صحتهم بشكل كبير لان هي غير ان الاعشاب نفسها مفيده هي فيها مضادات اكسده بتحارب امراض تانية وبالتالي كل امراض اللي تخص الشيخوخه الى اخره ما بتجيلهمش وبرضو عندهم عادات في الاكل واهم عاده من دول ظهرت في اوكيناوا في اليابان هي حاجه بيسموها هارا هاتشي بو الجمله دي قعدت احفظها كتير قوي عشان بجد عجبتني وكنت عايزه اقولها لكم هي بمنتهى البساطه عباره عن 80 على 20 وهي حاجه بتفكرهم ان هم يقوموا من على الاكل وهم 80% شبعانين بس ما يحسوش بالتخمة اللي هي بعد الأكل اللي بعدها ما يعرفوش يمارسوا أي نشاط ما دي أهم خصائص اللي بتميز نظامهم الغذائي هنتكلم بعد كده عن ال lifestyle بتاعهم والعادات اللي بيعملوها ما تنسوش تشاركونا على 01000 427 894 هستنى أسئلتكم وآرائكم وهنتكلم عن ال lifestyle بعد الفاصل
لما قلنا بكرة أحلى لا ما كانش كلام أغاني واما جه بكرة فرحنا ولسه جاية الفرحة تاني واحنا نقدر علي أكتر مش كلام أصله طول عمره اللي صدق حلمه مهما الناس قالوا له هو اللي بيعرف يحقق ويعيش جنبه الناس يقولوا شكله يقدر عنده أكتر من الكلام ضحكتنا دي نستاهلها أيوة ما احنا تعبنا فيها نسكن فيها وليه نسيبها قوتنا خلاص عليها لسه أكتر ما احنا نقدر مش كلام لو لفيت الدنيا هنا أحلى كتير أصل معانا الدنيا ليها طعم جديد لو لفيت لو لفيت لو لفيت لو لفيت الدنيا هنا أحلى كتير أصل معانا الدنيا ليها طعم جديد لو لفيت لو لفيت لو لفيت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما النور اللي فينا يطلع عالوشوش ويبان علينا والعيون دي لما تلمع بالجمال اللي مالينا ده مكاننا وده زماننا ووقتنا طول ما فينا الروح هنفرح ونعيش أحلى ما في الحياة دي طول ما فينا خيال هنسرح ونعدي نجوم الليالي طول ما نقدر نعمل أكتر من كده ضحكتنا دي نستاهلها أيوة ما احنا تعبنا فيها ماسكين فيها وليه نسيبها قوتنا خلاص عليها لسه أكتر ما احنا نقدر مش كلام لو لفيت الدنيا هنا أحلى كتير أصل معانا الدنيا ليها طعم جديد لو لفيت لو لفيت لو لفيت لو لفيت الدنيا هنا أحلى كتير أصل معانا الدنيا ليها طعم جديد لو لفيت لو لفيت لو لفيت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
ورجعنا لكم تاني مع البلو زونز الناس اللي حققت أهدافنا ماشي هنتكلم عن ال lifestyle بتاعهم والعادات اللي بيمارسوها كل يوم واللي مع الدراسات الناس اكتشفت ان هي اهم من نظامهم الغذائي في حاجة بس أنا قلتها في الجزء الأولاني حابة أعقب عليها موضوع العسل في المشروبات عشان السؤال ده بتسأله كتير العسل بنيجي نحطه على أي مشروب سخن بعد ما بيهدى شوية اللي هو أول ما بنيجي أول خلاص هنشربه ونحط معلقة العسل عشان في ناس كتيرة بتسمع إن العسل على المشروبات السخنة مضر هو لما المشروب نفسه بيبقى سخن قوي ده ممكن يخلي العسل يخسر شويه من الخصائص بتاعته فاحسن حاجه ان احنا نستناه بس يبرد شويه يا دوب على الشرب كده ونحط معلقه العسل نرجع تاني بقى لموضوع ال lifestyle اللي كان مبهر جدا اولا اكتر حاجه الناس دي بتتميز بيها هي الحركه والحركه بشكل طبيعي بمعنى ان هم مش بيضطروا يطلعوا بره الروتين اليومي بتاعهم عشان يتحركوا يعني انا مش هخصص جزء من يومي عشان انزل اتمرن ولا عشان انزل اتمشى عشان والله الدكتور قال لي انا لازم امشي عشر دقايق في اليوم ولا انا حطيت هدف ال 10000 خطوه على الموبايل فلازم انزل آه، احققه لا الناس دي يومها العادي اصلا في حركه وفي عادات في يومهم بتبقى بتعادل تمرينات الجيم زي مثلا في اليابان تحديدا في مدينه اوكيناوا اللي الناس بتعيش فيها فوق المية لقوا ان الناس غالبا بيقعدوا على الارض ففكره اصلا ان هم بيقعدوا ويقوموا من على الارض ده في حد ذاته كانه تمرين اصلا لقوا ان ناس كتير بتشتغل بايديها يعني مثلا هيحصدوا الزرع بايديهم آه كلهم مثلا عندهم جناين صغيره بيزرعوا فيها بيشتغلوا فيها بايديهم آه الستات بتخبز كتير فبالتالي هما حركتهم اصلا كتير كمان لقوا ان ناس كتير او قرى كتير من ال- فيها بلو زونز دي هي اصلا على مرتفعات على جبال وهم بيمشوا في كل حتة هم بيروحوا كل مشاويرهم مشي سواء كان شغل سواء كان مثلا رايحين يجيبوا حاجات آه، إلى آخره رايحين يزوروا أهلهم صحابهم ففكرة المرتفعات دي هم يوميا بيطلعوا وينزلوا احنا ممكن نحاكي حاجة زي كده في حياتنا اليومية بإن احنا نطلع وننزل السلم اللي هو أنا مش مضطرة إن يعني تاني أقطع جزء من يومي عشان أتحرك أنا رايحة الشغل فبدل ما هاخد الأسانسير أطلع السلم كذلك آه، في البيت ممكن مثلا رايحه اجيب طلبات البيت آه، اتمشى رايحه زياره اركن عربيه بعيد شويه او مثلا ايا كان المواصله اللي انا راكباها انزل مسافه خمس دقائق مشي بحيث ان الموضوع ما يكونش تقيل علينا قوي ان احنا نتمرن او ان احنا نمارس الحركه اللي هي طبيعيه ومهمه جدا لجسمنا فدي كانت حاجه مميزه قوي فيهم ان هم بيتحركوا بشكل طبيعي وروتيني من غير ما يطلعوا بره روتين حياتهم حاجة تانية هو إن هما بالنسبة لهم الأهل والصحبة دول أولوية وأولوية بشكل كبير وده كان من ضمن الأسباب اللي ما عندهمش دار مسنين لأن كلهم بياخدوا بالهم من الناس الكبيرة غير إن الناس الكبيرة عندهم مش محتاجة رعاية بشكل كبير لأن كان مهم جدا بالنسبة لهم إن هما على طول ياخدوا بالهم من أهلهم دي حاجة يعني شبه مقدسة عندهم هو ما ينفعش إن يعدي يوم ما قعدوش فيه مع صحابهم ما قعدوش فيه مع اهلهم ال- لدرجه اصلا ان كل مكان من دول بيبقى ليه expression معين او مسمى معين لفكره الاهل والصحبه دي يعني في اليابان مثلا اسمه موآي موآي ده مبدا الناس كلها بتمشي عليه ففكرة إن كل يوم بنشوف أهلنا أو بنشوف صحابنا دي مهمة جدا لصحتنا النفسية وبالتبعية صحتنا الجسدية آه، في بقى شوية عادات صغيرة كده مثلا بيقيلوا انا عارفه الناس كتير قوي هتحب تسمع الجمله دي بس فكره النابس التقيله كده اللي هي بعد العصر دي التقيله اللي هي اخرها نص ساعه ساعه الا ربع مش ثلاث اربع ساعات النومه اللي هي بتاعه العصاري دي هي فعلا مؤخرا الابحاث اثبتت ان بتبقى مهمه جدا لصحه المخ مثلا حاجه كمان لقوها ما بين ال- حاجه مشتركه ما بين البلو زونز دي كلها وهي إن كلهم عندهم معتقدات دينية وبيمارسوها بصفة يومية كلهم مؤمنين بفكرة الإله وكل واحد بيمارس معتقداته الدينية برغم إن هي مختلفة إلا إن يجمعهم كلهم إن هما كلهم عندهم إيمان ومعتقد ديني وعندهم برضو هدف فكرة البيربس إن أنا كل يوم بصحى عندي هدف معين مش لازم الهدف ده إن أنا هغير بيه العالم يعني هو هدف م- ممكن يبقى بسيط ولكن فكرة إن أنا بصحى عندي هدف دي فعلا لقوا إن هي بتطول العمر ممكن يبقى هدفي إن أنا عايزة أبقى شاطرة في شغلي ممكن يبقى هدفي إن أنا آه عايزة أوفر حياة كويسة لولادي وهكذا المهم إن إحنا يبقى في هدف متبروز قدام عينينا مش مجرد إن هو خلاص بقى إحنا بنعمله لأنه روتين لأن هي دي الحياة بس يبقى في هدف إحنا عايشين له وبنصحى كل يوم من النوم عشانه لقوا برضو ان هم بيتطوعوا كتير بيعملوا خدمات مجتمعية كتير هو ده بشكل عام بيطلع الاندورفينز وهو واحد من هرمون هرمونات السعادة ولقوا ان ده فعلا بنسبة كبيرة قوي بيساهم في طولة العمر حاجة تانية مهمة وهي stress control مش حكاية ان هم ما عندهمش stress او ضغط عصبي لا هو فكرة ان هم عندهم ضغط ولكن قادرين يتحكموا فيه يعني انا مثلا عندي مشكلة في الشغل فحلتها ده مثال ان انا اتحكمت في ال stress بتاعي بس احنا دلوقتي عندنا مشكلة ان احنا thanks to social media السوشيال ميديا دلوقتي خلتنا نعرف كل ال stress اللي بيحصل في العالم فبالتالي انا كل ال stress اللي انا بستقبله بصفة يومية انا اصلا مفيش حاجه في ايدي اقدر اعملها عشان احله فبالتالي مفيش stress control احنا زرار ال stress في دماغنا متداس عليه على طول وده بيبتدي يطلع زي inflammatory markers في جسم جسمنا inflammatory markers يعني انا جسمي بيبقى في حاله التهاب والالتهاب ده هو باطن كل الامراض ففكره ان احنا ال stress عندنا ما بيوقفش فبالتالي ده حاجه بتجيب لنا امراض زي الضغط بتساهم في مرض زي السكر بالتبعيه بيساهموا في مرض القلب وهكذا فالناس دي عايشه كل طول ال- ال- العمر ده كله من غير امراض قلب ومن غير ضغط من غير سكر بسبب ان هم قادرين يعملوا stress control ودي حقيقي كانت حاجه مذهله حقيقي آه، هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل بقى نلم الدنيا دي كلها ما تنسوش تشاركونا بأسئلتكم وآرائكم على zero ألف أربعة اتنين سبعة تمانية تسعة أربعة فاصل وارجع لكم
في دايرة الرحلة قربنا تخلى يا حبيب عمري وصحبتي وقمري في دايرة الرحلة قربنا تخلى يا حبيب عمري وصحبتي وقمري عيون مرة تبعد خطاوي مرة تعاند عيون مرة تبعد خطاوي مرة تعاند حنين جوانا يحكي وشوق جوانا يبكي والدمع سريع كبت في دايرة الرحلة ضربنا تخلى ضربنا تخلى ليا سنين العمر ترضي لنا بالمر ده لولا فينا الصبر لهان علينا العمر ليا سنين العمر ترضي لنا بالمر ده لولا فينا الصبر لهان علينا العمر في دايرة الرحلة أيام مع المولى ليلنا يا ليلنا مرة هتحلى لنا دين العالم لنا في دايرة الرحلة رحلة يا رحلة يا صعبة يا سهلة رحالة خطوتنا في دايرة الرحلة رحلة يا رحلة يا صعبة يا سهلة رحالة خطوتنا في دايرة الرحلة عيون مرة تباعد خطاوي مرة تعاند عيون مرة تباعد خطاوي مرة تعاند حنين جوانا يحكي وشوق جوانا يبكي والدمع سقيت كب في دايرة الرحلة قربنا تخلى قربنا تخلى في دايرة الرحلة قربنا تخلى قربنا تخلى في دايرة الرحلة قربنا تخلى قربنا تخلى في دايرة الرحلة قربنا تخلى
ورجعنا لكم تاني وبالعافية نقدر نختصر حياة الناس في البلو زونز دي أو في المناطق الزرقاء دي في أربع محاور أساسية والأربع محاور دول إحنا ممكن نحاول نقلدهم في حياتنا وده اللي فعلا ابتدوا يعملوه في سنغافورة مثلا في سنغافورة خدوا الموضوع ده copy paste والحكومة عندهم ابتدت تطبقه أو بمعنى أصح بيشجعوا الناس إن هم يطبقوه فالحاجات دي هي مش معقدة وبتثبت لنا إن قد إيه الصحة والتغذية بجد هي حاجة نسبيا سهلة ونسبيا كلنا نقدر نعملها مش طبيعي إن أنا عشان أحافظ على صحتي لازم أبقى دكتورة ولا لازم أبقى متخصصة في حاجة منطقي إن إحنا كلنا نبقى عندنا الأبجديات والأساسيات إن إحنا نحافظ على صحتنا ومفيش حاجة اسمها إن أنا يعني ربنا هيبقى خالقني جسمي محتاج حاجة ومش موجودة غير في حاجة مصنعة كل حاجة احنا محتاجينها موجودة في الطبيعة عادي وموجودة في كل المتاح حوالينا الأربع محاور أساسية اللي بيمتازوا بيها سكان البلو زونز أولا الحركة فكرة إن الحركة جزء من حياتهم اليومية ومش بيقتطعوا جزء من يومهم أو جزء من الروتين بتاعهم عشان الحركة وده بيسهل عليهم فكرة الحركة بدل ما أنا يبقى عندي ميعاد تمرين ولا أنا نازلة مخصوص عشان أتمشى أو غيره خلي الحركة جزء من يومنا نطلع السلم آه نتمشى خمس عشر دقايق نبتدي بدايات بسيطة تاني حاجة نظرتهم للحياة نظرتهم للحياة بشكل عام هادية ومتفائلة نظرتهم للحياة فيها إيمان نظرتهم للحياة فيها هدف تالت حاجة وهي إن هما بياكلوا بحكمة فهو مش مجرد إن إحنا آه يعني هناكل كتير وهناكل عشان الاكل حلو الحكمه في الاكل كويسه الحكمه في الاكل هي ان احنا ما ناخدش او ما ناكلش كتير ويا ريت خالص يعني ما ناكلش خالص المصنع والمعلب وغيره نحاول على بقدر الامكان ان احنا نقلل السكر ونستبدله ببدائل طبيعيه نحاول ان احنا ما ناكلش كتير وخاصه بالليل الاكل الكتير بالليل ده هو اصلا مش بيتهضم وهو وصفه للتخن حقيقي يعني فنحاول ان احنا برضو يعني نقوم على الاكل شبعانين ولكن مش مفيش التخمه اللي هي بتخليك ما تقومش بعد الاكل دي واخيرا وليس اخرا التواصل فكره ان الناس دي على تواصل مع اهلها على تواصل مع صحابهم على تواصل مع المجتمع من خلال التطوع ومن خلال العادات الجميله اللي عندهم دي حاجه بتساعدهم حاجه بتريح اعصابهم حتى لو هم عندهم شغل وطلعان عينهم عشان كمان يوفروا حياة كريمة ليهم ولأسرهم لأن برضو الأماكن دي بالمناسبة مش أماكن غنية مش أماكن الناس فيها غنية خالص وده عامة كان على غير المتوقع لأنه مع الوقت ارتبطت الصحة بالفلوس كون إن فكرة ال health care أو الخدمات الصحية بقت مكلفة الأماكن دي أثبتت إن العكس أثبتت إن هم لما يحافظوا على صحتهم مش هيضطروا ان هم يصرفوا المصاريف الهلامية عشان يتعالجوا فالوقاية خير من العلاج فعلا الدنيا أبسط بكتير مما إحنا متخيلين وممكن فعلا نمشي على نهج الناس دي بتعديلات بسيطة جدا في حياتنا وكانت دي حلقتنا النهاردة كان معاكم دكتورة دينا عبد الرحمن في برنامج بالعافية إلى لقاء آخر مع السلامة thank you